السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد هنتكلم الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عن الانقلاب الرهيب اللي حصل في المدينة المنورة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما حبيب الله دخلها برجليه وعاش فيها وبقت بلده وبقت بيته زي ما ربنا سماها في القرآن وبعد ما النبي عاش وسط الصحابة فيها ايه الانقلاب اللي حصل التغيير الرهيب اللي حصل في المدينة المنورة يا جماعة النبي ما هاجرش من مكة للمدينة النبي هاجر من مكة ليثرب ولما هاجر هو اللي حولها للمدينة هو اللي حولها لأعظم مدينة في العالم المدينة صناعة صنعها رسول الله بإذن الله سبحانه وتعالى الدعاء هم اللي بيصنعوا بلادهم الدعاء هم اللي بيصنعوا أفكار هم اللي بيغيروا الدنيا هم اللي بيغيروا كل شيء دي مهمة على أكتاف الدعاء في كل زمان هنتكلم الليلة عن المعجزة اللي ربنا عملها على إيد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة معجزة معجزة إزاي أيوة معجزة وإلا إزاي بلد ما كانش لها وجود على الخريطة أصلا ولا لها ذكر في تاريخ ولا جغرافيا أصلا يخرج منها بعد سبع شهور بس بعد سبع شهور من دخول النبي بس يا جماعة تخرج جيوش لإنقاذ العالم ونشر الإسلام في الأرض أيوة يا جماعة معجزة وإلا بلد ملهاش أي وجود على الخريطة إزاي يخرج منها رجالة يدخلوا في 130 حرب في 10 سنين عشان نصرة الإسلام في الأرض 100 سرية أكتر من 100 سرية يعني كل شهر سرية وحوالي 30 غزوة يعني كل أربع شهور غزوة إزاي يا جماعة بلد ما كانش لها وجود على الخريطة يخرج منها واحد يهتز الموت عرش الله بعد ما كانش لهم ذكر ازاي بلد ملهاش وجود على الخريطه يخرج منها واحد تسلم عليه ملائكه السماء بعد ما كانش لهم ذكر ازاي بلد ملهاش وجود على الخريطه يخرج منها واحد تتنزل عليه الملائكه وهو مريض تسلم عليه وواحد تغسله الملائكه من طهارته اطهر خلق الله غسلوه لما مات سيدنا حنظله ازاي ما تبقاش معجزه ان المدينه اللي ملهاش ذكر الوقت بعد 1400 سنه من موت رسول الله منعين اهل الباطل انهم يقضوا عليها لحد الان معجزه معجزه كان اللي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن وقدره الله سبحانه وتعالى معجزه بتفكرنا بكلمه سيدنا عمر وهو بيقول للنبي يا رسول الله وهل رفعني الله الا بك المدينه اترفعت برسول الله المدينه اترفعت بدخول النبي بتفكرنا بكلمه برنارد شو لو كان محمد حيا لاستطاع ان يحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوه العربيه ربنا اذن ان النبي يقدر يحل مشاكل المدينه المنوره ربنا كان معاهم ربنا ما سابهمش هيسيبهم ازاي بعد ما هاجروا عشانه هيسيبهم ازاي بعد ما ضحوا عشانه هيسيبهم ازاي بعد ما باعوا الدنيا والوطن وكل حاجه عشانه من النهارده يا جماعه ما عدناش هنقول مكه مكه مكه من النهارده هنقول المدينه المدينه المدينه اوعى تستبدل زي ما اهل الظلم في مكه استبدلهم والنهارده خلاص مكه لمده 8 سنين هتنتهي من كلمه كلمه مكه ممكن مش هتذكر معانا كذا حلقه على طول هنتكلم عن المدينه واهل المدينه بدل اللي ظلموا النبي عليه الصلاه والسلام في مكه النبي كان عارف ان في تضحيات رهيبه مستنياه في المدينه مشاكل رهيبه كانت البلد كلها مشاكل فقر رهيب الناس فقيره فقر رهيب غير الصحابه رايحين لا مأوى ولا فلوس ولا مسكن كان فيها وباء كانت بتتسمى في ارض العرب ارض الوباء من شده الحمى المتوطنه الاندمك فيفر اللي كانت فيها لدرجه ان ابو الرسول يا جماعه ما حدش سال نفسه ليه وهو شاب لما سافر المدينه مات هناك وهو شاب صغير كان فيها حمى اللي يدخل المدينه ممكن يصاب بهذه الحمى ويموت بسببها على طول كان اسمها ارض الوباء كانت بلد غير ان في 100 اسره مهاجره جايه هيروحوا فين وهياكلوا منين هيعملوا ازمه اقتصاديه في المجتمع غير ان كان في حرب داخليه في نار رهيبه تحت الهشيم في اي لحظه ممكن تنفجر الحرب بين الاوس والخزرج توتر جو توتر رهيب غير ان فيها يهود غير ان فيها مشركين لسه كان واضح المدينه رهيبه يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام امبارح كان ممكن لو صحابي فقير النبي هيعمل له ايه انما النهارده لا هيجي له الفقير يقول له اعطيني من مال الله النهارده النبي بقى حاكم مسؤول عن مشاكل المجتمع يا ترى عمل ايه يا ترى ادار المجتمع ازاي امبارح النبي كان مذهل كمربي ربنا ماسك رهيبه مذهل كداعيه مذهل كعابد ولكن ممكن ناس كلامهم جميل جدا ولكن اول ما يتقلدوا مقاليد الحكم يضيعوا الدنيا كلها من اولها لاخرها النبي ازاي كان مذهل كحاكم كان مذهل كقائد ازاي النبي صلح ازاي النبي عليه الصلاه والسلام غير ازاي انشا دوله من لا دوله ازاي انشا امبراط ازاي انشا دوله اسلاميه عظمى من لا شيء من بلد ملهاش وجود على الخريطه اصلا النبي عليه الصلاه والسلام مش كان بينشئ الولايات المتحده الامريكيه ده كان بينشئ دوله هتحطم الباطل في الارض كان بينشئ دوله هتظل تقود العالم 1300 سنه يا النبي عليه الصلاه والسلام كان عارف ان المكان ده هو اللي هيخرج منه اللي هيفتحوا العالم المكان ده هو اللي هيخرج منه اللي هيغيروا العالم لازم يتملى تضحيه ويقين وثبات وايمان النبي بقى مسؤول عن اصلاح المجتمع كله يا جماعه ولما يصلح المدينه ده لسه ده لسه الشرك في جزيره العرب وفي مكه وفي الفرس وفي الروم كان وراه مهمه كبيره جدا يا ترى هيلحق في العشر سنين الجايين دول غير يا جماعه ان النبي ما كانش في جو هادي بيبني ده كان النبي عليه الصلاه والسلام في رياح عاتيه حواليه في نار رهيبه كان بيبني جواها كان في يهود حاولوا يقتلوه حاولوا يختلوه حاولوا يسمموه بشاه مسمومه حاولوا يسحروه كان في منافقين حاولوا يطردوه وقالوا عليه لا يخرجن الاعز منها الاذل حاولوا يحطموه في شرفه لما اتهموا السيده عائشه في عرضها والمدينه اشتعلت لمده شهر كامل كان في يا جماعه محاولات اغتيال للنبي من اول المدينه لاخر المدينه كان في مشركين اقسموا بتوع مكه ان كل سنه هيجيبوا جيش ويروحوا يحاربوا المدينه لغايه ما يحطموا الاسلام فيها كان في اتصالات سريه ما بين مكه واليهود وما بين مكه والمنافقين وما بين مكه والاعراب ليه عشان كان في امر بيتدبر في الخفاء لتدمير الاسلام يبقى الواقع كان رهيب وسط كل ده اخترت المدينه ليه يا رسول الله يا رسول الله طب ما كنت تاخد دوس كانت بلد سهله لا عارفين النبي خد المدينه ليه المدينه يا جماعه نموذج مصغر من واقع الامه الاسلاميه دلوقتي بالظبط الامه دلوقتي فيها يهود في اسرائيل فلسطين فيها يهود كان فيها يهود الامه فيها طيار علماني قذر قوي جدا كان فيها طيار نفاق رهيب بقياده ابن سلول الامه دلوقتي ممزقه وبيتناحروا مع بعض زي حرب العراق والكويت كان فيها حرب اهليه الامه فيها شباب ضايع مش عارف يعمل ايه كان الشباب بتاع المدينه نفس الموضوع الامه في لها تبعيه اقتصاديه وسياسيه كانت المدينه بلد تابعه ملهاش اي دور ولا اي حاجه يعني ايه قصدك ايه قصدي عشان لما اجي النهارده ونقول لماذا محمد نعرف ان كل المشاكل اللي موجوده في الامه النهارده النبي قابلها من 1400 سنه وحلها يبقى لكل السياسيين ولكل القاده مفيش قائد ينفع للامه دي الا محمد لماذا محمد هو القائد يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اختار المدينه لان المدينه هتفضل قدوه لجميع مشاكل الاصلاح في التاريخ بعد سبع شهور بس يا رسول الله بعد سبع شهور بس يا حبيب الله الجيوش هتخرج من المدينه ازاي ازاي يا رسول الله الوضع الرهيب ده صلحته باذن الله في سبع شهور وبعد سبع شهور خرج المسلمين يجاهدهم نبدا يا جماعه من اول يوم في المدينه النبي ما نامش عليه الصلاه والسلام وما نامش الصحابه عشر سنين كان مجهود رهيب ليل نهار النبي عمل انقلاب في كل حاجه في المدينه انقلاب في الروح بقى في روح حسس الناس انهم بشر حسسهم ان في رساله ان لهم قضيه انهم مسؤولين عن انقاذ العالم كان الناس مش مش اغنياء بس كانوا سعداء كانوا حاسين ان في وظيفه خطيره ربنا اصطفاهم عشانها النبي عمل انقلاب في الروح بقى في روح رهيبه النبي من اول يوم حول المدينه لارض النور ارض النور ازاي انس بيقول وهو طفل بيقول لما دخل رسول الله المدينه اضاء فيها كل شيء كل حاجه نورت كان المدينه اتغمرت في بحر من نور كان كل بلاد العالم فيها شمس والمدينه بقى فيها شمسين كل كل حاجه منوره كل حاجه فيها نور الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه من اول ما دخل المدينه عمل انقلاب حولها من ارض الوباء لارض الشفاء باذن الله طبعا كل كلمه بنقولها باذن الله ازاي يا اخوانا الصحابه كانوا عارفين المدينه ارض الوباء اول ما هاجروا ابو بكر وبلال جالهم هذه الحمى كانوا هيموتوا وكانوا طريح الفراش وبلال كان بيبكي بيبكي من شده الهم نتيجه الوباء ابو بكر ضعيف انما بلال قوي مع ده ان الوباء ده كان وباء شديد جدا ومنتشر تخيلوا يا جماعه بدعاء رسول الله وهو بيدعي ب- بطرد الوباء من المدينه وهو بيتوجه الى الله تبقى طيبه يبقى اسمها طابه يعني البلد اللي بيطيب فيها الانسان البلد اللي المريض يروحها يشفى ويجي النهارده مريض سرطان كان بيحج معانا من سنتين يقوم ليله في الروضه في المدينه وكان سرطان في العمود الفقري ويحج معانا وهو معافى في نفس السنه اللي كنت بحج فيها سبحانك يا رب ويجي النبي يقول ان تمر المدينه بيقي من السحر وبيقي من السم تمر المدينه بيقي من السم يجي النبي يقول ان تمر المدينه بيقي من السم مفيش ده, ده مفيش اي حاجه على وجه الارض ممكن تعمل كده بقت ارض الشفاء بقت طيبه طابت بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قلب المدينه حولها من يثرب للمدينه غير اسمها سماها المدينه طب ما في 5 مليون مدينه لا لا دي اعظم مدينه على وجه الارض حسس الصحابه بالعزه غير ان مدنه يعني اقام دي المقام بتاعنا هنا المحيا والممات هنا هعيش وسطكم وهميت وسطكم وهتدفن وسطكم يا انصار يا اهل المدينه النبي عليه الصلاه والسلام قلب المدينه يا جماعه قلبها قلب كل حاجه فيها النبي حولها لارض الحب ارض الحب يا جماعه ازاي ارض الحب اوعى تنسى ان في جبل هناك بيحبك جبل ايوه يا جماعه النبي خلى الصخر يحب الناس والناس تحب الصخر احد جبل يحبنا ونحبه نشر الحب في كل مكان بنى الاسلام على اساس متين من الحب الرهيب النبي حولها لقطعه من الجنه اذا كان مكه فيها حجر من الجنه المدينه فيها قطعه ارض من الجنه الروضه المشرفه النبي ما بناش فيها ابراج وناطحات سحاب ولكن اتبنى ايمان زي الجبال في قلوب الصحابه النبي ما بناش فيها مصانع وشركات ولكن اتبنى فيها رجاله هيفتحوا العالم الرسول عليه الصلاه والسلام عمل انقلاب رهيب في المدينه حولها لارض السلام عمل انقلاب في الاخلاق يا جماعه تخيلوا معايا اول ما اول بيان النبي هيلقيه في المدينه والناس كلها مستنيه والستات واقفين على سطح البيوت و500 انصاري واقفين والصحابه المهاجرين واقفين والكل مستني اتحفر في قلوبهم كلام النبي يا ترى هيقول ايه ويقول النبي افشوا السلام واطعموا الطعام افشوا السلام كلمه السلام دي تعدى علينا دلوقتي انما على ناس بقالهم مئات السنين في حروب اهليه ما تعديش اول كلمه بداها الاسلام في المدينه كلمه السلام حولها لارض السلام افشوا السلام انبهروا بالكلام من اوله واتحفر في قلوبهم واطعموا الطعام وصلوا الارحام ياه تخيل الانقلاب اللي حصل تخيل واحد ماشي يلاقي واحد معدي يقول له السلام عليكم قال لا ده يا عم ما كانش بيعبرني ولا بيبص لي اصلا ومعاديني اصله اسلم واحده تلاقي واحد داخل عليها قريبها اللي كان يروح ست كبيره وعجوزه ومريضه قريبها داخل عليها ياكلها قال ده ما كانش بيسال فيا لانه اسلم واحد يلاقي فقير يلاقي واحد جايب له اكل جميل احسن من الاكل اللي في بيته هو بيعمل كده ليه ده كان ما بيهونش عليه الشلن لانه اسلم المجتمع اتقلب الاخلاق قلبت المجتمع افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام النبي القائد كان اكتر واحد بيقوم الليله في الامه كلها عليه الصلاه والسلام النبي يا جماعه ما اتكلمش في الاول عن اصلاح مشكله الفقر ليه رغم ان كان في فقر رهيب لان سبب الفقر والبطاله فساد الضمائر السلام 98 السفينه اللي اتحرق فيها 1000 واحد كان سببها مطور سفينه بايظ ولا سببها ضمير بايظ كان سبب النبي الاول صلح الدين والدين هيصلح الدنيا النبي الاول صلح الاخلاق عليه الصلاه والسلام انقلاب انقلاب في الاخلاق بقت ارض السلام بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام يواصل انجازاته الرهيبه في المدينه يعمل انقلاب يا جماعه انقلاب في الصله بالله انقلاب في العلاقه بالله نام بقى يا رسول الله لا مضى عهد النوم من 13 سنه لا ده كل مجهود بذلته في مكه هبذل 10 اضعافه في المدينه ويبدا النبي في بناء المسجد في قباء النبي قعد اثنين وثلاث واربع وخميس اربع ايام اربع ايام بنى فيهم مسجد كان كل يوم في انجاز طب بنى مسجد ليه ليه بنى بالمسجد عشان قول الله الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه تخيلوا الشعور الرهيب والنبي عليه الصلاه والسلام بيختار مكان المسجد والنبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه بدا يحفر وجسم النبي يتملى تراب والصحابه بيبصوا اذا حماس يشتعل جواهم اذا كان النبي بيعمل كده احنا هنعمل ايه والنبي يجيب الطوب ويشيله يحاولوا ياخدوه عنه لا لست أف لستم افقر الى ثواب الله مني النبي عليه الصلاه والسلام يشيل الصحابه يولعوا من الحماس والفرح والاحساس بالروح وبالرساله يفضلوا يغنم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر انظر للانصار والمهاجره النبي حط اول طوبه بايده في قباء اللي بعد تسع سنين ربنا فكروا بيه قال له لمسجد اسس على التقوى من اول يوم اوعى تنسى الناس دي اوعى تنسى الناس اللي ما بيجوش في العمر مرتين دول الناس اللي بيشيلوا الدين في ايام الازمات دول ما بيجوش مرتين اوعى تنساهم ويزور النبي قباء كل يوم سبت مره ماشي ومره راكب عليه الصلاه والسلام بعد كده الانقلابات تتوالى المدينه اتقلبت يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه يطلع يخطب اول خطبه جمعه في الاسلام من رسول الله اول مره يسمعوا خطبه جمعه انا عايزك تتخيل معايا المنظر بس عشان تذهل عشان تعرف الذهول اللي حصل محمد لم الناس ويخطبوا جمعه ايه ده هو ايه الجمعه دي يجي اليهود يبصوا ويجي الكفار يبصوا الكفار يبصوا يذهلوا ايه ده الاوس قاعدين جنب الخزرج ازاي ده الجثث بتاعه حرب بوعاص لسه ما بردتش تحت التراب محمد ازاي قعدهم جنب بعض يا الاعجاز واليهود يبصوا بحقد رهيب محمد وحد الامه ولا ايه الامه اتوحدت ولا ايه محمد هيقلبهم علينا ولا ايه تخيل احساس الصحابه الفرح الرهيب وهم قاعدين جنب بعض الاوس جنب الخزرجي جنب المهاجري احساس رهيب رهيب ويطلع النبي عليه الصلاه والسلام يخطب اول خطبه تخيلوا النبي بيتزلزل المنبر تحت لا كان لسه ما فيش منبر بقى بيتزلزل الجزع اللي تحت رجليه وهو بيقول لهم عليه الصلاه والسلام لا تصعقن ثم لا تبعثن بين يدي الله فلا يسالكم ارسلت اليكم رسولي فماذا قدمتم فينظر احدكم بين يديه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشق تمره دي كانت اول خطبه لرسول الله اتقوا النار ولو بشق تمره ده اول بيان القاه في خطبه جمعه يا جماعه النبي زلزل القلوب بذكر دار الاخره اول خطبه النبي قالها كان عنوانها هتقول له ايه ده انت لو ممكن تقف قدام النبي على على حوض النبي من الخجل لحم وشك يسقط قدام امال قدام ربنا ده انت ممكن تقف قدام بحر من الجلال ترتعش وده مخلوق امال قدام الخالق هتقول له ايه والنبي من اولها قال لهم ولو بشق تمره تنجو من النار يعني الاخلاق والعطاء ممكن ينجي من النار النبي قال لهم ان قضيه الاخلاق قضيه جنه ونار المجتمع اتقلب يا جماعه وينزل الرسول من خطبه الجمعه ما يرتاحش وسط موكب مهيب من الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام يسيب لجام الدبه بتاعته الناقه يقولوا يا رسول الله تعالى عندنا تعالى عندنا لا, لا دعوها فانها ماموره المفاهيم اتقلبت الدنيا اتقلبت الوضع كله اتقلب يا جماعه الواقع كله اتقلب يا اخواني ليه الواقع اتقلب لان النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام لما ساب الدبه قدامهم ماموره ازاي الدبه ديت بتسمع وتطيح يا دي عبد ايه ده ده احنا كنا يا رسول الله ده احنا كنا اسوا من الدواب بقى قبل ما نسلم قبلك يا محمد يا ابن عبد الله الدبه تروح تقف قدام ارض البني النجار اخوال النبي اللي امه ماتت وهي راجعه من عندهم من زمان بقى من سنين طويله من 47 سنه اخوال النبي ال ال الدبه تقف النبي يقول هنا هيتبنى المسجد يا رسول الله طب الاول شوف هتسكن فين لا قبل ما ناكل قبل ما نشرب هنصلي فين قبل ما نسال هناكل فين وهننام فين ويبدا رحله بناء المسجد النبي يحفر اول فاس بايديه ويفضل يكمل والصحابه يحاولوا يشيلوا عنه يرفض يحط اللبن بايديه ويحفر بايديه ويبدا اشتعال حماس رهيب وتاني الصحابه يقعدوا ينشدهم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره النبي عيشهم في روح رهيبه في فرح رهيب في سعاده رهيبه ويبدا الانصار يبقى يموتوا من الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدا الاذان لاول مره يطلع الله اكبر الله اكبر تشق الفضاء لاول مره الاداء الاذان يشق الفضاء خمس مرات في اليوم لاول مره يجهر بالتكبير والتوحيد في ارض المدينه المنوره النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه النبي قلب كل حاجه في المدينه حب الرسول ملا القلوب لدرجه ما فيش قلم يقدر يوصفها محدش يقدر يوصفها ابو ايوب الانصاري يفوز ان النبي يروح عنده ابو ايوب الانصاري من فرحته النبي يقعد في الدور الارضي عشان يستقبل الناس مره شويه ميه اتكبوا من فوق من الدور الثاني ابو ايوب ومراته مش عارفين يعملوا ايه خايفين الميه تقع كان عندهم قطيفه غاليه وبيعتزوا بيها ينشفوا بيها الميه تبوظ بس النبي نقطه ميه ما تنزلش عليه يلاقي النبي بياكل الاكل من غير من غير ما يرضى ياكل أكل الاكل فيه ثوم فيه توم يا رسول الله هو حرام لا بس الرسول بيكلم الناس اني اكره ما تكره وما ياكلش توم لغايه ما يموت ابو ايوب الانصاري اكلوا زي اكله لبسوا زي لبسه الصحابه يا جماعه بقوا نسخه من النبي في كل حاجه زي اللي يحب مغني يقلده في كل حاجه لا ده اللي كان يدخل المدينه ما كانش يعرف النبي منهم عارفين ليه لانه كلهم بقوا نسخه منه في لبسه وفي شكله عليه الصلاه والسلام من حبهم الرهيب ليه اسعد بن زراره يتحسر ان النبي عليه الصلاه والسلام ما نزلش عنده ياخد ناقه النبي يخدمها ناقه النبي يخدمها عشان ينال شرف انه خدم رسول الله باي حاجه الناس كلها تبعت للرسول صواني واكل في بيت ابو ايوب الانصاري احتفالا بيه يقوم الرسول هي... الاكل ده هيروح فين يعزم الانصار كلهم والمهاجرين ويبقى بيت ابو ايوب الانصاري احتفالات حب رهيبه مهرجانات حب وصله وتواصل رهيبه المدينه اتقلبت الرسول زرع الحب فيها والحب اثمر والناس ترابطت ما بينها وبين بعضها الرسول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام المدينة اتقلبت يا جماعة ولكن اكتر حاجة بعد بناء المسجد قلبت المدينة كلها المؤاخاة ايه المؤاخاه ديت المؤاخاه بين المهاجرين والانصار ده شيء رهيب بقى انقلاب عالمي انقلاب اذهل الناس اذهل الدنيا اذهل اليهود اذهل المنافقين النبي جاب المهاجرين والانصار واخى ما بين كل واحد والتاني ايه الفكره يعني الفكره ان المهاجري واحد عنده دين بقى له 13 سنه بيتربى بس ما عندوش دنيا اتاخد منه كل حاجه والانصاري واحد عنده دنيا قاعد في بلده بس ما عندوش دين لسه لسه مسلم ما عندوش علم فيقوموا الاثنين يحتكوا ببعض يقوم المهاجر ياخد دنيا الانصاري والانصاري ياخد دين المهاجر يقوم المهاجرين مشاكلهم الدنيويه تتحل والانصار مشاكلهم الدينيه تتحل كانت فكره رهيبه وخرجت اخوه رهيبه ربنا خلدها في القران وهو بيقول يحبون من هاجر اليهم احنا خمسه قاعدين ناكل لقينا خمسه داخلين علينا نتضايق لا تعالوا تعالوا كلوا المدينة المدينه كانت سوق مقفوله يا جماعه مش زي مكه تجاره عالميه يعني لو في 1000 واحد بيشتروا جبنه وده تاجر جبنه جه عبد الرحمن بن عوف بيتاجر في الجبنه برضه طب ما هيقول لك ده جاي ياخد مني الناس ما هم كلهم عدد محدود ولكن فرحوا بالصحابه ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا اخويا ياخد وانا ما اخدش مش مشكله بس المهم ان اخويا ياخد حتى لو اديتهم الغنايم حتى لو اديتهم كل حاجه رسول الله للمهاجرين مش زعلانين ولا و... ويؤثرون على على انفسهم ولو كان بهم خصاصه انا معايا 10 جنيه وابني هيموت عشان يروح لدكتور وده ابنه مريض برضه بس معهوش فلوس ابنه اولى من ابني خد ال10 جنيه ودي ابنك للدكتور انا معايا كسره خبز انا وعيالي ناكلها وده اخويا ما عندوش اولاده اولى من ولادي وهو اولى مني خد انت ولو كان بهم خصاصه يعني احتياج اساسي في الحياه الانصار كانوا حاسين المهاجرين ضحوا قد ايه وتعذبوا قد ايه وكانوا نفسهم يعوضوهم باي حاجه سعد بن ربيع راح لعبد الرحمن بن عوف قال له انا راجل غني جدا خد نص ثروتي لو ابو 40 مليار اسلم دلوقتي ممكن يطلع 20 مليار في لحظه وانا عندي زوجتين الاثنين حلوين خد اطلق لك واحده اعمل لك اي حاجه اعوضكم باي حاجه نعوضكم بايه عمر بن الخطاب كان يبكي في قيام الليل لما يفتكر معاذ بن جبل الانصاري يقول فلا اصبر حتى اتي المسجد فالقاه في الفجر فاحتضنه فيهدا الشوق في قلب عمر بن الخطاب كانوا بيورثوا بعض يا جماعه انا عايز اقول ايه انا عايز اقول ان مرت الايام وطلع مسلمين غزه تتضرب بالنار ويلعبوا ماتشات كوره ويعملوا حفلات غنائيه المسلمين بيتضربوا في العراق وافغانستان ويتقتلوا ويتدفنوا احياء في الصين وهم بيلعبوا كوره ازاي يا جماعه انا مش ضد الكوره يا اخوانا انا مش ضد الكوره ولكن انا بتكلم ان اخويا يموت النهارده انزل العب ماتش كوره بالليل ازاي ازاي يا جماعه هن عليك هن عليك ده يوسف لما ربنا بعثه وربنا اداله الملك قال اخواتي يا رب موسى لما ربنا قال له انت نبي قال اخويا يا رب هن عليك ازاي ده عكرمه ابن ابي جهل وهو بيموت بيموت وهيموت من العطش يسمع اخوه اللي جنبه بيقول عطشان اسقوه اسقوه هو وانا اموت عطشان مش مشكله ويموت عطشان عشان اخوه يشرب هن عليك هن عليك بعد ما رسول الله قال عليه وعليك كمثل الجسد الواحد ده حته منك هن عليك تقطع حته منك لو واحد صوابعه مضايقه يقطعها راسه فيها صداع يشيلها حد يقطع حته منه هن عليك بعد ما ربنا قال ولا تلمزوا انفسكم قال عليه ده نفسك ده حته منك ده نفسك هن عليك اللي حرمته عند الله اعظم من حرمه هدم الكعبه هن عليك اللي لما بيقف جنبك في الصلاة تضاعف صلاتك 27 مرة اللي لو حبيته تقف على منابر من نور في ظل عرش الله بحبه اللي لو نصرته ربنا ينصرك ولو اطعمته ربنا يطعمك انا عايز اقول لك مفاجأة انا عايز اقول لك انك انت مش ليك اخ ولا اتنين انت ليك مليار و400 مليون اخ ولكن الغرب نجح انه يقطع انسابنا نجح انه ينسينا اخواتنا نجح انه ينسينا اخواتنا في الارض الرسول عليه السلام علمهم علمهم علمهم ان اخوك ده شعبة من شعب الايمان علمهم ان اخوك ده لما ترفع ايدك ايدك وتدعي له الملائكة تدعي لك اطهر خلق الله الرسول علمهم ان الحاجة الوحيدة اللي موجودة في الدنيا من الجنة هي اخوك مفيش حاجه في الدنيا هتلاقيها في الجنه غير اخوك الرسول علمهم ان اخوك ده هو اللي هينور لك على الصراط يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم طب بين ايديهم قدامهم ينور لهم على الصراط طب يمين وشمال ليه عشان ينوروا لاخواتهم عشان كانوا نور لحياه بعض في الدنيا وهيبقوا نور لبعض في الاخره احد اخواننا جالي في العمره اللي فاتت يقول لي انا انا شفت احب ناس الى قلبي اديت لكل واحد منهم شوط كامل حوالين الكعبه افتكر كل مشاكله وادعي له فيها مره بتكلم مع مع مع اتنين من اصحابنا يعني فواحد منهم زعلان جدا من مشكله كبيره وكاد يبكي التاني صعب عليه قوي قال له يا اخي والله والله انا ساعات بصحى من النوم اصوم مش عشان اي حاجه الا عشان ادعي لك عشان الدعوه المستجابه بتاعت الصيام تبقى ليك انت الاخوه يا جماعه الاخوه العمليه فين فين الاخوه الحقيقيه اللي بين امه محمد هم الانصار بقوا انصار غير عشان الاخوه غير عشان فتحوا صدرهم لاخواتهم قوه الدين في الاخوه اصلا تخيلوا يا جماعه الاخوه اللي النبي زرعها بينهم يا جماعه احنا من غير الاخوه طوب مرمي بالاخوه جدار الاخوه دي المونه اللي بتربط ما بين الطوب وبعضه وبنبقى صف واحد الرسول عليه الصلاه والسلام في المؤاخاه رسم ثلاث مشاهد مذهله المشهد الاولاني مشهد اوسي قاعد جنب خزرجي ده ايه ده الوحده الوطنيه اللي كل الدول بتسعى ليها ومش عارفه توصل لها علمهم يعني ايه اخوهم المشهد الثاني اللي الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه علمهم ان يوم القيامه لما ناس اخوانهم هيدخلوا النار وهم يجوا يدخلوا الجنه هيروحوا ربنا يستغيثوا يقولوا له يا رب كيف ننعم كيف ننعم واخواننا قد حكمت عليهم بالنار ننعم ازاي نستريح ازاي ننعم ازاي واخواننا متحصرين في غزه ننعم ازاي واخواننا مسجونين في سجون الامريكان في العراق واليهود ننعم ازاي والصين بتحارب الاسلام فيها كيف ننعم الرسول عمل وحده وحده وطنيه رهيبه والوحده الوطنيه دي حاجه يا جماعه انا بقول ان الوطن تو... ان اهل البلد الواحده توحدوا وده مش موجود دلوقتي الناس بقى عندها انانيه رهيبه المشهد المشهد المذهل الثاني مشهد عمر المكي جنب معاذ المدني جنب الطفيل بن عمرو الدوسي جنب ابو ذر اللي من غفار جنب ابو موسى اللي من اليمن وحده عربيه لاول مره الوحده العربيه تحصل لاول مره نبقى حاجه واحده احد دكاترتنا اساتذتنا لما سافر بره يحضر دكتوراه فبيقول كان في واحد عراقي وهو من مصر فبلاقوه الغرب لاقوه بيتكلم مع العراقي بنفس اللغه ذهلوا البعد الجغرافي ده وبتتكلموا بنفس اللغه ياه على الترابط اللي بقى اللي بقى بين المسلمين في الوقت ده واحده عربيه رهيبه لدرجه لما شاف ابو جندل يوم في الحديبيه مأيدينه المشركين ومرجعينه مكه تاني يفتنوا في دينه قالوا للرسول لا نتقتل هنا واخونا ما يتاخدش مننا بسبب اخ واحد كانوا عارفين قيمه الاخ احنا ما عدناش عارفين قيمه الاخ الدم بقى ميه الدم بقى ميه بينا بقى المسلمين بيتقتلوا في كل حته واحنا ولا كان حاجه بتحصل ازاي يا جماعه ازاي الدم بقى ميه بينا يا جماعه ازاي ازاي الاخوه دي اتقطعت الصحابه لما عثمان بن عفان دخل مكه في صلح الحديبيه واتاخر وحسبوه اتقتل بايعوا الرسول على الموت اخونا يتقتل ازاي اخونا يتاذى ازاي المشهد الثالث المذهل المذهل سلمان الفارسي جنب صهيب الرومي جنب بلال الحبشي جنب عمر العربي الوحده العالميه وحده وطنيه وحده عربيه وحده عالميه بالاسلام عشان كلمه مسلم دخلت عشان منهج الاسلام اه لو الاسلام كل الانقلابات اللي بتكلم عنها الليله لو رجعنا للدين هترجع يا جماعه هترجع عشان الإسلام وحدة عالمية يا أخي في الهند أو في المغربي أنا منك أنت مني أنت بي لا تسأل عن وطني عن نسبي إنه الإسلام أمي وأبي يا يا على النماذج المذهلة الرسول قلب حياة الصحابة بالبؤخاء الرسول عليه السلام يا جماعة قلب حياة الصحابة قلب المدينة بالتربية بذل تربية رهيبة انتوا عارفين يا جماعة ليه النبي هاج المدينة اتفتحت 12 مكية مش 13 ومع ذلك الصحابة راحوا 12 والرسول راح 13 ليه الرسول ساب الصحابة يطلعوا قبله بسنة عشان النموذج المبهر اللي قعد 12 سنة يربيه يبعته الأول المدينة كلها تتخرط عليه يروح النبي والمدينة جاهزة 13 سنة تربية جابوا ثمرتهم الصحابة اشتغلوا مع النبي بقوا رجالة طلعت ثمرة رهيبة من الأنصار طلعت أم سليم المرأة الجميلة اللي كان الكل عايز يتجوزها ويروح لها الراجل الغني ابو طلحه يقول لها اتجوزك ما قالتلوش عايزه مهر ب 100000 وفرح ب 100000 وقايمه ب 200000 قالت له انا أن- انت رجل مشرك وانا امراه مسلمه فان اسلمت تزوجتك ومهري الاسلام لا اريد صفراء ولا بيضاء مش عايزه ذهب ولا فضه مهرها الاسلام اغلى مهر في التاريخ خرج نموذج ابو الدحداح اللي لما سمع ان في يتيم محتاج نخله والراجل صاحب النخله ما رضاش اداها له راح ل... والرسول قال ان النخله دي بنخله في الجنه ومع ذلك الراجل ما رضاش ابو الدحداح كان عنده بستان فيه 600 نخله راح للراجل قال له خد ال 600 نخله واديني النخله يا ابو الدحداح كان ب 20 نخله تخلص الموضوع كان ب 50 نخله لا انا عايز الجنه يا رب خد دنيتي وحياتي واديني مكان في الجنه واديني نخله في الجنه الرسول خرج نماذج مذهله خرج اهل الصفه اللي عبدوا الله في الارض كما تعبده ملائكه السماء من حب الرسول فيهم اغنياء الصحابه نزلوا عاشوا معاهم في المسجد كانوا فقراء قوي قوي بس استحملوا الفقر عشان العباده خرج من الانصار ناس المهاجرين نفسهم ما عملوش زيهم رغم انهم اتاخروا 13 سنه عن المهاجرين خرج اللي اهتز له عرش الرحمن رغم ان مصعب اللي اسلم على قد ما حصلش كده خرج يا جماعه ناس ما, ما عندهمش حاجه اسمها رقابه اداريه ما فيش حاجه اسمها رقابه اداريه الملايين اللي بتنفق عليها ازاي يا جماعه المراه اللي زنت وراحت جت للرسول قالت له طهرني اطهرك ازاي هتموتي مرجومه بس اموت مرحومه طب روحي يمكن تكوني حامل بعد تسع شهور جت والطفل على ايديها طهرني يا رسول الله اقم عليا الحد وطهرني ابنك ده ما حركش قلبك لا عايزه اموت طهر يا رسول الله طب روحي افطميه وتعالي سنتين وتيجي طهرني كان في رقابه ما كانش في رقابه غير من السماء لما الرسول نزل تحريم الخمر سل الخمر في طرقات المدينه امريكا حاولت تقلل الخمر في الخمسينات دفعت مئات الملايين وفشلت يا جماعه الرسول الرسول قلب المجتمع تخيلوا ان الاوس والخزرج بعد الحرب اللي بينهم الاوس يروحوا يقتلوا شاعر شتم النبي الخزرج يتجننوا طب عايزين نعمل احنا كمان ايه يروحوا يقتلوا واحد يهودي قلب العرب على حرب النبي بقى التنافس في الدين بعد ما كان التنافس في الدنيا ومع المجهود الرهيب والتربيه العظيمه وجهد الليل والنهار من رسول الله بتوفيق الله خرج مجتمع مذهل ده خارج في غزوه وده خارج في سريه وده رايح عشان ينقذ الاسرى من المهاجرين في مكه وده رايح في مهمه دعويه وده في ان اهل الصفه بيعبد في المسجد وده بيحتطب عشان يجيب عشاء لاهل الصفه وديت قاعده تعلم اولادها ان ابو جهل شتم النبي وانتوا اللي لازم تنتقموا منه في غزوه بدر ان شاء الله وديت بتقول لعريسها مهر يا الاسلام ودي بتوهب ابنها للرسول يبقى خدام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلاب امتى يا جماعه امتى الامه هتبقى زي مجتمع المدينه هدف السلسله ديت قبل ما ابداها لما واحد بيقول لي انت عايز ابن السلسله ديت قلت له ان المجتمع بتاعنا يبقى نسخه من مجتمع المدينه ان صوره المجتمع المدني المذهله المبهره اللي الاسلام انتشر في العالم بسببها يتنسخ صوره المجتمع بتاعنا عليها ان الصوره اللي احنا عايزين نوصل لها تبقى واضحه بعد كده نجاهد ان احنا نوصل لها الرسول عليه السلام عمل انقلاب رهيب انقلاب رهيب يا جماعه انقلاب حتى يا جماعه حتى في الدنيا في الامور الدنيويه الرسول كان اليهود مسيطرين على الاقتصاد جاب مكان فاضي كل يترصب فيه خيم التجار المسلمين يقفوا فيه ادي السوق الاسلاميه يا رسول الله ده قضى على وجود اليهود الاقتصادي في المدينه يا رسول الله بعد ما كان ال100 مهاجر ازمه وعبء اقتصادي بقوا سر رواج اقتصادي في المدينه من اول يوم بقى لنا اقتصاد بقى لنا سوق حره من اول يوم من أول يا جماعه ما ال... ال... امريكا ما بقاش لها دستور غير في القرن غير من من قرن من الزمان او من قرن ونص النبي من 1400 سنه عمل دستور في اول شهر في المدينه المدينه قفزت حضاريا 1300 سنه في شهر واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاحداث كانت رهيبه والجو كان رهيب والقران كان بينزل يزلزل القلوب اول سوره قصيره نزلت في المدينه مش اول سوره بس اول سوره قصيره من السور اللي في الاول سوره الزلزله نزلت عشان القلوب تتزلزل ربنا كان بيربي الانصار انهم يبقوا جبال جبال جبال من الايمان ينزل اذا زلزلت الارض زلزالها هي الارض كلها تتزلزل يا رسول الله واخرجت الارض اثقالها زلزال من فوق ومن تحت وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها الارض هتنطق زلزال للقلوب الارض هتنطق ازاي وتختم سوره الزلزله مع مشهد فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى مع مشهد الميزان وهو طالع ونازل مع كل مثقال ذره خير ومع كل مثقال ذره شر شر والقلوب قاعده تطلع وتنزل معاه وتتخلع قلوب اهل المدينه وتتزلزل وينقادوا لرسول الله ويطلع مجتمع رهيب وتنزل سوره البقره اللي خلت لنا قبله مميزه صلاه مميزه حج مميز عبادات مميزه بقينا امه مميزه مستقله مش بنشيد وطني ولا بعلم ولا بتحيه صباح بقينا امه مميزه باحكام وشرائع مميزه يا سبع شهور سبع شهور اتكلم عن الانقلاب اللي حصل فيهم امتى اوصف ايه زي ما قلت لكم يا جماعه انقلاب انقلاب بقت طريق بقت ارض السلام بعد ما كانت ارض الحروب الاهليه بقت ارض النور بعد ما كانت مظلمه بالكفر والشرك بقت ارض الشفاء بعد ما كانت ارض الوباء بقت ارض المدينه اعظم مدينه بعد ما كانت يثرب من التسريب اللي هو اللوم والعتاب والذنب بقت بقت, بقت ارض حته من الجنه فيها حته من الجنه بقت ارض الحب بعد ما كانت ارض الكراهيه بقى الصخر بيحب البشر اللي ماشيين على ارضها بقت ارض الاخاء والمؤ اخاه بقت ارض الجهاد واليقين والايمان بقت ارض المسجد او اول مسجد على الارض بقت ارض المسجد والعباده بقى بيعبد الله فيها كما تعبده ملائكه السماء بقى في صله رهيبه بالله وصله رهيبه ما بين البشر وبعضهم وصله رهيبه بالقران النبي قلب المدينه قلبها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وكل حاجه بقى الانصار رجاله زيهم زي المهاجرين وبعد سبع شهور بعد سبع شهور تبدا ثمره الجهاد الرهيب ده بعد سبع شهور بس يا جماعه ما هماش حاجه من عمر التاريخ تبدا جيوش الاسلام تخرج من المدينه قبل غزوه بدر اللي هنتكلم عنها بكره ان شاء الله اربع غزوات واربع سرايا غزوه يعني النبي خرج فيها بنفسه سريه يعني النبي ما خرجش فيها ولكن الصحابه خرجوا بنفسهم اربع غزوات واربع سرايا قبل بدر بس ثمان حروب قبل بدر بس يا جماعه سبع شهور النبي اتفرغ للجبهه الداخليه بعد كده طلع للعالم كله اول سريه كان حمزه حمزه بن عبد المطلب قائدها وكانت في رمضان زي الوقت بدايه الجهاد في الامه كانت في رمضان بدايه الجهاد في الامه رمضان اللي انتصرنا فيه على الصليبيين في حطين وعين جالوت وفتحت في الاندلس وجت نصر بدر وكان في رمضان بعد كده فتح مكه رمضان شهر الجهاد تاني سريه كانت سريه سعد بن ابي وقاص وكان اول واحد رمى بسهم في سبيل الله بعدها بشهر واحد سريه بعدها النبي نفسه خرج بقى بعد ما الامن استتب تماما خرج في اول غزوه في الابواء مكان دفن امه مكان قبر امه بعد كده النبي خرج في شهر واحد غزوتين انتوا فاكرين الغزوات دي ايه النبي خارج يعني من القا... ده الغزوه كان مسافتها حوالي 300 350 كيلو متر يعني حوالي من 500 ل 700 كيلو متر والنبي عليه الصلاه والسلام عنده 53 سنه تخيلوا المجهود الرهيب اللي حصل المدينه بقى الجهاد فيها ليل نهار كل يوم يا جيوش خارجه يا جيوش راجعه خلاص يا جماعه بقى في جنود لله بتنشر الاسلام في الارض وبتردع الكفار الانقلابات اللي حصلت دي كلها رساله لكل كفار الارض لو خدتوا الاسلام زي اهل المدينه هيقلب حياتكم كلها رساله لكل واحد بيتفرج عليا وبيسمعني لو خدت سنه النبي في حياتك هتقلب في حياتك كل الحاجات دي هتقلب حياتك رساله رساله يا جماعه لكل الشعوب رساله للامه كلها لو رجعنا لسنه النبي تاني هتنقلب حياتنا في كل ده تاني نرجع حبايب نرجع اخوات نرجع مليار و400 مليون اخ واخت خط ماشيين على وجه الارض نرجع امه طاهره امه نظيفه امه عظيمه امه لها عزه امه عندها روح امه مناضله امه لها رساله ولها قضيه امتى امتى يا رب هنرجع تاني زي المدينه يا رب امتى يا رب هتبتعث فينا اللي يرجعوا الامه تاني يرفعوا الامه تاني يصحوا الامه تاني امتى يا جماعه هنرجع اصحاب رساله تاني ياه خلاص يا جماعه الوقت بقى مجتمع المدينه مجتمع الصفوه الرهيب صفوه الدنيا كلها بقت في المدينه الوقت يا جماعه بقى المجتمع جاهز لتنزل اعظم فتح من الله لتنزل نصر بدر خلاص بقى مجتمع ص... مجتمع صاحب رساله الرجاله اصحاب رساله النساء اصحاب رساله ربوا ولادهم تربيه معجزه الاطفال اصحاب رساله لما لقوا الصحابه راجعين من مؤتة منسحبين لما لقوا الروم 200000 فضلوا يزعلوهم بالطوب ويقولوا لهم يا فرار الاطفال الصغننين دول بكره يخرجوا يفتحوا العالم كله الاغنياء بقوا اصحاب رساله بقوا بيصرفوا على الدعوه بدم قلبهم الفقراء اصحاب رساله يخرجوا يجمعوا الحطب من على الجبال عشان ياكلوا اهل الصفه مش عشان هم اللي ياكلوا بقى مجتمع غالي قوي عند ربنا بقى مجتمع له قيمه عاليه قوي عند ربنا بقى مجتمع عظيم مكه كانت عارفه كويس قوي ان لا يمكن النبي هيسيبها ولا يمكن الصحابه هيسيبوها والنبي كان عارف طريقه كويس قوي كان عارف ان طريقه بيمر بمكه وانه لازم يتفتح مكه عشان الجزيره العربيه تتفتح عشان العالم يتفتح وكان الاصطدام جاي جاي حتمي حتمي ولكن كان هزيمه مكه في المعركه مكه دوله قويه لو اتهزمت مره او اتنين مش مشكله ولكن لو المسلمين اللي لسه بقالهم شهور دولتهم قايمه اتهزموا مش هيقوم للاسلام قائمه تانية على الارض كان معركه بدر فعلا معركه نكون او لا نكون مستقبل الاسلام كله كان واقف على نتيجه بدر يا نكون دوله يا لا نكون يا الحلم اللي بقالنا شهور بنشتغل للنار عشانه خلاص يبقى انتهى وكانت معركة بدر يا جماعة وكانت معركة بدر الرهيبة الفاصلة اللي هنتكلم عنها المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى قبل ما اسيبكم قبل ما اسيبكم اشتقت للمدينة ولا لا اشتقت للمدينة ولا لا اشتقت تروحوا عمرة ولا لا وتحجوا فيها ولا لا اشتقت للبلد اللي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام أطيب جسد نايم فيها عشان كده بقى الطيبة اشتقت للبلد اللي فيها قبر 10000 صحابي إن شاء الله 10000 روضة من رياض الجنة اشتقت للبلد اللي كل شبر فيها رجليك هتنزل على مكان رجل النبي او رجل الصحابه ولو صليت في الصف الاول في الرضا يبقى مكان الصحابه ورا النبي عليه الصلاه والسلام اشتقتوا يا جماعه للبلد اللي فيها جبل بيحبنا وبنحبه اشتقتوا يا جماعه مكه فيها حجر من الجنه المدينه فيها ارض من الجنه مكه فيها عمره والمدينه فيها عمره فيها قباء قباء اللي ركعتين فيه بعمره اللي سعد بن ابي وقاص قال قال عليه لا ان اصلي ركعتين في قباء احب الي من ان ازور بيت المقدس مرتين ولو يعلم الناس ما في قباء لضربوا اليه اكباد الابل فيها مسجد النبي اللي بعش اللي ب 1000 صلاه الصلاه فيه المدينه يا جماعه اللي ربنا سماها بيتنا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق المدينه اللي الرسول مشي فيها وعاش فيها ومات فيها واتدفن فيها ارض الحب ارض السلام ارض اللي عايز يطيب ويشفى قلبه ويشفى جسده مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كده احنا وصلنا لنهايه الحلقه تقريبا ويعني يعني قبل ما اسيبكم يا جماعه يا ترى التوصيه بتاعت الليله هتبقى ايه يا ترى التوصيه هتبقى ايه هه انا عايز حد منكم قلبه يتحرك معايا ايه الحاجه المبهره اللي النبي عملها في المدينه ايه الحاجه الرهيبه اللي قلبت المدينه المؤاخاه اخوك المرابي النبي اول حاجتين عملهم في المدينه بنى المسجد يعني ربنا وعمل المؤاخاه يعني اخوك اول حاجتين ربنا ثم اخوك ربنا ثم اخوك اول حاجتين النبي عليه الصلاه والسلام عملهم يبقى دول شعار حياتك يبقى دول سر قوه الامه يبقى دول سر تقدمنا ونهضتنا كلها ربنا علاقتنا بربنا ثم علاقتنا ببعض يا جماعه ليه الليله ما تبقاش ليله الاخوه ليه الليله ما تعتقش من النار باذن الله بسبب اخوانك ترفع المكالمه وتتصل باخواتك وانت تتصل باخوانك تتصل بخمسه من اصحابك تسلم عليهم وتحبهم واعرف ان كل كلمه بتقولها لهم ثوابها عند ربنا ما يقلش عن ثواب الصلاه باذن الله اعرف ان كل كلمه بتقولها لهم ثوابها عظيم ربنا بيحبها ممكن اكتر من قيام الليل ليه بكره ان شاء الله ده التوصيه الثانيه بكره تعمل عزومه لخمسه من اصحابك بكره تعملي آه، تعمل عزومه لخمسه من قرايبك لخمسه من اصحابك بحيث نترابط ونتقابل تاني يا جماعه بس يا جماعه الاخوه ما نفهمهاش غلط يعني الاخوه ي- يسلموا على الاخوه والاخوات يسلموا على الاخوات الاخوه ما تتفهمش غلط يا جماعه حرام الاختلاط الا في الا في الضروريات الحاجات الضروريه يبقى اذا يا اخواني الاخوه ترجع تاني الترابط يرجع تاني علاقتنا ببعض ترجع تاني يا اخي اخي بينك وبين واحد بس في عربيتك في عربيتك واحد بس مش هقول لك كتير عشان العربيه ما تبصش واحد بس يبقى معاه مفتاح نسخه من المفتاح اخي بينك وبين اخوانك يا اخي يا اخي فلوسك خليها بينك وبين اخوانك واحد صاحبنا مره جه واحنا قاعدين كده واحد اعرفه يعني واحنا قاعدين جاله 8000 جنيه وكان قاعد اربعه من اخوانه ع- ادى لكل واحد فيهم 2000 جنيه والله يا جماعه وهو ما- ما خدش اي شيء وهم برضه بيعملوا نفس الموضوع يعني مش هو بي- يعني يا جماعه عطاء الاخوه دي عطاء الاخوه دي حب فوق اي شيء يبقى نو... لما تمشي بعربيتك وتلاقي حد واقف يا اخي قول له طريقك ايه لو نفس طريقك خده نساعد بعض نخدم بعض في الشغل محمولك خلي الناس تتكلم منه خليك خدوم في شغلك خدوم في دفعتك خدوم في وظيفتك خدوم في في عمارتك في كل مكان عايزين الاخوه يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نبقى اخوات يبقى ربنا ثم اخوك على قد الكلمه ديت على قد قوه الدين على قد قوه الاسلام يعني في دار ايتام بتبنى بتبنى في جمعيه منابر النور دار ايتام للي عايز يعمل صدقه جاريه للي عايز يطلع لله صدقه جاريه في دار ايتام بتبنى يا جماعه انا هديكم رقم الهاتف بتاعها دار ايتام كبيره باذن الله تاخدوه وباذن الله سبحانه وتعالى يعني تتبرعوا للي عايز يعمل صدقه جاريه في جمعيه منابر النور 010 60 880 40 010 60 880 40 ثالث مرة المرة الأخيرة 010 60 880 40 للي عايز يعمل صدقة جارية بإذن الله أي باب خير نضرب فيه في سهم لعل ما حدش عارف الواحد هيدخل الجنة ب- ب- بإيه مغفرة ربنا على إيه على كلمتين قالهم ولا على يعني دار أيتام ده عليها الله أعلم هنجاهد في كل حاجة يا رب هنمشي وراك في كل سنة يا رسول الله هنجيب آخرنا عشان الإسلام يقوم تاني يا رب بإذن الله اللهم ألحقنا بنبينا في الفردوس الأعلى اللهم اسقنا من يده الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم احشرنا معه يا رب العالمين اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في في زمرته يا رب انصر بنا الإسلام يا رب استعملنا لنصرة الإسلام ولا تستبدلنا يا رب يا رب اجعلنا من الفائزين في رمضان اجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا رب اجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا رب اجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا رب اجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا رب يا رب لا تجعلنا نوتر فيها يا رب اجعلنا من الفائزين فيها يا رب اجعلنا من اعظم الفائزين فيها يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه وربنا بعته لينا علشان ياخدنا من ايدينا من الضلال ويعدي بينا للأمان وياه